أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبه اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا واجعله أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا درسنا الليلة بعنوان فرحان بربنا وأنا من البداية عايز أضع نية لهذا الدرس خاصة ذكر أن أقواما ينالون من خير الله ما لا يوصف يوم القيامة بسبب تحبيبهم عباد الله في الله بأنهم كانوا يأمرونهم بحب الله وينهونهم عما يكره الله فيحبهم الله ويجعل لهم أعظم الفوز يوم القيامة اسمعوا الأثر ده في مصنف ابن أبي شيبة قال عبد الله ابن الحارث أوحى الله إلى داود أن أحبني وأحب أحبائي وحببني إلى عبادي قال يا رب أحبك وأحب أحبائك فكيف أحببك إلى عبادك قال اذكرني لهم فإنهم لن يذكروا مني إلا خيرا يعني إن أعظم الفوز يوم القيامة يكون لأحباب الله عز وجل ولمن يحبب الله لعباده فهو داود عليه السلام قال لربنا أنا بحبك وبحب أوليائك بس إزاي أحببك لعبادك قال اذكرني ولا تذكر مني إلا حسنا عشان الناس تحبني تعالوا النهاردة نرفع شعار فرحان بربنا وعندنا في القرآن آية هي التي نصت على هذا المعنى المنزلة دي بيسموها ابن القيم في كتاب مدارج السالكين راجعوه هتلاقي في منزلة اسمها منزلة السرور بالله أنا بقلبي طاير فرح بربنا الكلام ده ما ينفعش يتقال بالدعوة سهل قوي ان انت تقول الكلام ده على لسانك لكن هل يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ده الخطر فعشان كده انا عايزكم تعيشوا النهاردة بقلوبكم الدرس النهاردة بيخاطب وجدانكم بيتكلم على مشاعركم اللي المفروض تكون بيدويكم من مشاكل المادية والدنيا وما فيها بيخلي القلب يحلق بعيد في رياض حب الله ايه الآية اللي في كتاب ربنا سبحانه وتعالى اللي نصت على المعنى ده عايز اجيبها من السياق ده ربنا بيقول ايه في سورة يونس هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون خد بالك من الآية هو خير مما يجمعون خير من كل حاجة خير من أي شيء بتجري وراه في الدنيا فضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا أمر للوجوب يجب عليك أن أنت تبقى فرحان بربنا ابن القيم بيقول إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغنى أنت بالله وإذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله وإذا أنس الناس بأحبابهم فأنس أنت بالله وإذا ذهب الناس إلى ملوكهم وكبرائهم يسألونهم الرزق ويتوددون إليهم فتودد أنت بالله إذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله السري السقط يقول السرور بالله هو السرور السعادة الحقيقية يوم ما تحس ان انت مرضي رب البرية السعادة الحقيقية لما تقوم له بمقام العبودية السعادة الحقيقية لما يكون هو فرحان بيك لله أفرح بتوبة عبدي فالسرور بالله هو السرور والسرور بغيره بأي حاجة تانية بقى هو الغرور لو فرحت بأي حاجة تانية سواه هذا هو الغرور ارفعها شعار بقى السرور بالله هو السرور والسرور بغيره هو الغرور موضوع الفرح بالله متعلق عشان بقى نمشي مع بعض كده الدرس هيمشي ازاي متعلق بثلاث حاجات معرفتك بربنا مدى حبك لربنا مدى اشتياقك لربنا ثلاث حاجات اهو مدى معرفتك بربنا هي اللي هتخليك فرحان بربك اكتر وكل ما رصيد المعرفة يزيد رصيد الحب يزيد فرصيد الفرح يزيد وأثر الفرح ده لما تبقى فرحان قوي بربك هتبقى مشتاق له ادي الايه المعادله اللي هنمشي عليها تعالوا بقى هناخد الموضوع كده مع بعض وازاي نوصل للدرجه دي والمنزله دي كان ابراهيم ابن ادهم يقول اللهم ان كنت اعطيت احدا من المحبين ما سكنت به قلوبهم قبل لقائك فاعطني ذلك فلقد اضر بالقلق انا بجيب لك صوره لواحد بيحب ربنا قوي واحد مشتاق لربنا قوي واحد فرحان بربنا عايز الصورة دي اللي هنوصل لها من الدرس ده بيقول لربنا يا رب لو كنت بعت حاجة كده لواحد مشتاق ليك هديته شوية بيها ابعتها لي أنا تعبت فقال فنمت فجاءه في المنام كأن الله عز وجل هاتفه فقال يا إبراهيم أما استحييت مني تسألني أن أعطيك ما يسكن به قلبك قبل لقائي وهل يسكن قلب المشتاق إلى غير حبيبه قال له هو أنت قلبك هيسكن لغيري أبعت لك أي حاجة تهديك الحاجة اللي هتهديك دي هي دي اللي تسكن إليها دي مش علامة الصدق في الحب أبدا مفيش حاجة تسكنك إلا أنا أم كيف يستريح المحب إلى غير من اشتاق إليه فقال يا رب تهت في حبك فلم أدر ما أقول إيه الناس دي الناس دي عايشة فين الكلام ده دلوقتي احنا بنقراه كده في الزمن المادي اللي احنا عايشينه ده نقعد نمصمص الشفايف عليه ايه يا عم الناس دي ايه الكلام ده الكلام ده فوق خالص ايه يا عم الشيخ انت حاسبنا احنا عايشين فين من كتر ما قلوبنا بعدت من كتر ما تسلطت علينا المادية فما بقيناش حاسين بالمعاني دي وبقينا نستهجنها مش هو ده المفروض على الواحد لا المسألة مش كده لأنك مش قادر تدوق ومش قادر تحس المؤمن كلما يزداد قربا من الله يزداد له تعظيما ويذهل يبعد عمن سواه يبتدي يبقى حاسس ان هو عايز بص اللقطة دي كده انا والله العظيم تبقى عايز تقول كده والله العظيم ما عايز حاجة في الدنيا كلها والله العظيم عايز الدنيا دي كلها دلوقتي تتلاشى ما بقاش في الدنيا ما يبقاش في الدنيا غيري وربنا وبس مش عايز أي حاجة تانية مش عايز أي متاع تاني مش عايز منصب مش عايز جاه مش عايز فلوس مش عايز زوجة مش عايز أولاد مش عايز عايزه هو وبس علامتها فين دي لما ربنا بينزل في الثلث الأخير ويسألك مش عايز مني حاجة تطلب إيه يلا اطلب على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مع ربيعة بن كعب يا ربيعة سلني اسأل يلا اطلب ها مش عايز زوجة مش عايز فلوس مش عايز بيت عدل مش عايز عربية اخر موديل مش عايز تغير الموبايل بتاعك ده فيه ايفون دلوقتي وفيه ايباد وفيه حاجات جامدة قوي في جالاكسي تشتغل ها عايز ايه ها لا لا لا مش عايز والله ما عايز وما انت عايز ايه عايزك انت عايز ايه عايزك انت انا مش عايز حاجة غيرك مش عايز حاجة غير انك ترضى ده القلب اللي فرحان بربنا ده القلب اللي طاير لربنا ده القلب المشتاق ده القلب المحب وهذا هو السرور وهذه هي أثر حلاوة الإيمان وهي دي السبب ان في ناس بتخش وبتخرج لأنه ما دقش لأنه دخل قالوا له ايه صلي وصوم واعمل وسوي قعد يشتغل بجسمه فبقى يصلي وبقى يصوم وبقى يزكي وبقى يتصدق وبقى يعمل ومش حاسس محدش علمه خشوع محدش علمه إحساس فاشتغل شوية كده وبعد شوية السكة ما حسش ان في تغيير فبيسيب وبيفك وبيروح لحاجة تانية يطلب فيها فرحه وسعادته ولذته فالمعاني دي بقت بعيدة ربنا بيقول فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم تتمتع ربنا بيقول كده ربنا بيقول ان الاستغفار والتوبة تمتعك عارف يعني تمتعك يعني كل ما خطر ببالك من متع الدنيا مش هتبقى زي اللحظة دي هو ده اللي احنا عايزين نوصل له ازاي قلوبنا تبقى فرحانة بربنا اول خطوة اتفقنا عليه معرفة حب شوق ماشي نمسك اول ركن معرفة المعرفة انا عايزك تعيش مع كل اسم من اسامي ربنا وانت فرحان بيه الواجب العملي اهو من قبل ما اتكلم عايزك تمسك ال 99 اسم ومع كل اسم قول لي لو انت فرحان بربنا هتبقى حاسس الاسم ازاي نعمل مع كم اسم كده تجربة عشان تكمل انت في الباقي لما تبقى فرحان بالأول مش ربنا بيقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن أول سورة الحديد لما تبقى فرحان بإنك عبد الأول تشعر بإيه تحس بالتميز إن ربك الأول وإن أنت عبد الأول وإن أنت لما تبقى عبد الأول تبقى أنت المفروض تبقى أول المؤمنين فتحس بالتميز اللي هي غريزة عندنا كلنا ان انت عايز تبقى انت الافضل فلما تبقى عبد الاول تبقى فرحان ان انت منتسب للاول لما تبقى عبد الاخر تبقى فرحان بايه ان الناس دي كلها بتلف وبتدور وبتروح فين لربك اللي انت عابده اللي انت بتعبده كل الناس دي كل الناس ده سبقك في الدنيا في الفلوس وده سبقك في المنصب وده سبقك في كذا ماشي هيلفوا ويدوروا وهيرجعوا في الاخر خالص لمين للاخر اللي انت من الاول عارفه فلما تبقى أنت عبد الآخر تبقى حاسس ان خلاص هدفك واضح مش زي الناس اللي بتقول لك مش عارفين نعمل ايه طب نعمل دي ولا نعمل مش مشتت لانك عبد الآخر لما تبقى عبد الظاهر النبي فسرها صلى الله عليه وسلم بانه ايه الذي ليس فوقه شيء مفيش فوقه حد تحس بالعلو تحس بان انت بانتسابك ليه بقيت رافع راسك لانك عبد الايه عبد الظاهر لما تبقى عبد الباطن اللي عارف أسرارك وخفاياك وعارف كل صغيرة وكبيرة تخصك فلما تعبد الله الذي يعلم سرك ورغم معرفته بسرك لم يفضحك وانت عايش بستره رغم انه يعرف كل صغيرة وكبيرة تخصك ولو كل الناس دي تعرفها هتبقى مشكلة فتحس بمعنى الستر وتعيش في رياض عبد الباطن وعبد الستير سبحانه وتعالى فتبقى فرحان بستره كان بعض السلف يقول كده لما يناجي ربنا يقول له سترك الجميل الذي لم يزل سترك الجميل الذي لم يزل سترك الجميل الذي لم يزل يعني كان بيقول له ايه يا رب استرني بسترك الجميل ده كفاية نعمة الستر عليا عشان احبك وعشان افرح بيك لما تبقى عبد العلي الاعلى المتعال تبقى فرحان بإيه بص ربنا الأعلى والعلي المتعال عارف يعني يعني كل ما خطر ببالك الله أعلى من ذلك تظن أن ربنا يغفر لك إزاي يعني يغفر لك ذنوبك كلها والله أعلى تظن أن ربنا يعفو عنك والله أعلى تظن أن ربنا يديك الجنة يمكن أعلى يمكن يديك الفردوس أعلى فتبقى فرحان بأنه الأعلى فهو أعلى من كل ما تتصور العلي المتعال سبحانه وتعالى فرحان بأن ربك العظيم فأنت عبد العظيم الذي لا يحصى ثناء عليه الذي ينبغي أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر فساعتها تشعر بالقوة والرفعة بانتسابك ليه فتبقى فرحان بالعظيم فرحان بالمجيد ان يبقى ليك المجد يوم ما تنتسب ليه فرحان بالكبير اللي هو اكبر من كل شيء فتحس بهذا المعنى فرحان بانه السميع اللي يسمع شكواك عارف كتير مننا بيشتكي المعنى ده اللي هو ايه انا اول واحد مقصر في القصه دي يا شيخ بنرن عليك 500 مره ما حدش بيسال فينا اما انا هسمع مين ولا مين انا بشر في الاخر خالص مش سوبرمان والله ففي الآخر خالص ليا قدرة أما الله فترفع إليه حوائج الناس جميعا ويسمعهم جميعا ويجيبهم جميعا أنا فرحان بالسميع أنا فرحان بالبصير الذي يراني حين أقوم يرى مكاني ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء فرحان إنه يراني ولا يهملني إنه شايفني إنه مطلع عليا واستحي إنه بيشوفني كتير وأنا بعصيه فرحان بإنه العليم الخبير المطلع على خباياي وأسراري فرحان بإني عبد الحميد اللي حمده يجعلني على صراط مستقيم ربنا يقول لي وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إيش معنى الحميد طول ما أنت بتحمده طول ما هو بيمشيك هو الذي يسيركم في البر والبحر أنا فرحان بأنه العزيز القدير القادر المقتدر القوي المتين كل صفة من الصفات دي تشعرك بالقوة والعزة والرفعة وكل المشاكل اللي انت بتقول عليها من ضعف وذل ومهانة لما هتبقى كده هتبقى فرحان بالمعاني دي هتشعر بمعنى تاني خالص الغني فما تعيش أبدا لا إحساس الفقر المعنوي ولا الفقر الحسي لا تحس بالمعاني دي لأنك عبد للغني فرحان إنك عبد الودود الودود عارف يعني إيه الودود إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا عارف يعني إيه إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود عارف يعني إيه الذي يتودد إليك حتى تطيعه يا نهار أبيض أنا مين أنا مين أنا عشان ربنا يتودد لي أنا فرحان إن أنا ربنا يعاملني بوده وأثار حب الله طلعك مسلم ليه ها جابك المسجد ليه سمعك الكلام ده ليه يا أخي افرح إنه رغم مشاكلنا كلنا ورغم عيوبنا وذنوبنا برضه بيأذلنا بطاعته وبييسر لنا ذلك أنا فرحان بأن أنا عبد الكريم الأكرم الجواد المحسن المعطي سبحانه وتعالى البر الوهاب كل دي معاني كلها سخاء كلها كرم كلها فضل كلها إنعام هو بيعاملني بما هو أهله والله لا بما أنا أهله أنا فرحان انه بيعاملني لانه الاكرم فهو اكرم من كل ما اتصور شوف يقول ايه للذين احسنوا الحسنى كده ايه كرم وزياده اكرم يقول ايه لهم ما يشاءون فيها كده ايه كرم ولدينا مزيد اكرم اكرم كنا في الحج كنت بقول لهم الامر الاساسي اللي تشتغلوا بيه حسن الظن بالله قلت لهم عيشوا مع المنان وانا بقالي من رمضان المعنى اللي شغال بيه يستحيل أن تحسن به الظن فلا يحسن لك المن المنان قالوا ايه الذي يعطيك قبل السؤال قلت لهم يمكن انتوا في يوم عرفه اهو لسه هترفع ايدك قلت له يا رب يكون اداها لك اصلا لسه هتقول له يا رب الفردوس يا عم انت كتبت لك منان يعطيك قبل السؤال ايه ده ايه المن ده ايه الفضل ده ايه الكرم ده وطلعت باللطيف قلت لهم واحنا ماشيين كل واحد يطلع بحاجة فقلت لهم طلعت باللطيف عارف يعني اللطيف قال الذي ينسيك ذنوبك حتى لا تشمئز من ذكراها بص المعنى ده يعني أنا عامل ذنوب قد كده فكل ما هتيجي سيرة الذنب قلبي وحالي بس أنا ما استهلش فينسيك ذنوبك عشان ما تزعلش ايه ده هذا هو اللطيف ألا تفرح بالله اللي هذه صفاته كل اسم من الأسامي دي تعيش معاها الحفيظ لما تيجي كده تحس ان الدنيا كلها متشقلبة حواليك والناس كلها خايفة والناس كلها عاملة كذا وتلاقي نفسك انت في امان شوف لما جم لسيدنا يعقوب قال اه هو الشيطان نزغ عندكم فقال ايه راح قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين مجرد أنه افتكر الحافظ الحفيظ سبحانه وتعالى المعنى ده ما تفرحش بيه أن أنت عبد للحفيظ سبحانه وتعالى لما تبقى عايش إحساس عبد العفو يقول لك يعفو عن كثير طب ده أنا عامل كتير قوي يعفو عن كثير لما تعيش عبد الغفور الذي يغفر الذنوب الكبار عبد الغفار الذي يغفر الذنوب الكثار حتى لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرته غفر لك ولا يبالي لو أتيته بقراب الأرض خطايا ثم لقيته لا تشرك به شيئا للقيك بقرابها مغفرة إيه ده يا يا من تكرم يا رب أهو ده بقى الإحساس بتاع الفرح يعني كل الكلام ده كل واحد منكم ممكن اسم من الأسامي دي هو اللي يلقط معاه ولو قلبك ما لقطش حاجة بقى ماليش دعوة العيب في الجهاز مش فيا جهاز الاستقبال اسم من الأسامي دي يلقط عندك تعيش بيه تحس بيه المنان اللطيف الكريم الأكرم الجواد المحسن الغفور الغفار التواب فتعيش المعنى فيلقط يحصل لك ايه بقى ادي الخطوات الخطوه الاولانيه معرفه تعمل ايه تبتدي تهيج القلب لله بدات تحبه المعاني دي خلتك بقيت حاسس باحساس تاني خالص غير ما انت بتعبده العبوديه الصرف اللي هي ايه لا اله الا الله وخلاص اللي هو انت بتتكلم وخلاص مش حاسس يعني ايه لا اله مش عايش مش دايق بتصلي وخلاص اسلام بس ظاهر بس مفيش باطن أول خطوة اعرفه بمعرفة أسماء وصفاته وعيش واجب عملي أنا بحب أتكلم عملي زي ما انتم عارفين هنا جيب لي بقى كتاب من كتب الأسماء والصفات وعيش كل أسبوع مع اسم عشان القلب يحس الأمر الثاني قال لك أن تشاهد مننه وألطافه أن تشاهد مننه وألطافه الواحد مننا جبل على كده ربنا فطره على كده انه اللي بينعم عليه اللي بيسدي اليه النبي بيقول تهاد وتحابوا فمش ممكن هيكون انسان هيقف جنبك ويعينك زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كده عن ابي بكر وواساني بماله اذ حرمني الناس ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليل مش ممكن يكون ده زي ده ونفس الكلام في خديجه ان في حد بيكون متفضل عليك اكتر فانت بتحبه اكتر فكل ما انت هتحس بتفضل ربنا عليك اكتر كل ما انت احساس الحب عندك هيزيد عندنا حديث في الكلام ده الترمذي قال حسن غريب وشغل الالباني ضعفه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احبوا الله لما يغذوكم به من النعمه بيغذيك بيقوتك بالنعم فحب ربنا يا اخي بإيه؟ بتعداد نعمه عليك عد كده معايا بقى وامسك حاجة حاجة بس أنا مش عايزك تقول لي كلام إنشا إيه أكبر نعم ربنا عليك نعمة الإسلام وكفى بها نعمة يا عم هتشتغلني ده كلام محفوظ أنا طبعا آه, آه هو كلام صح بس أنت هو الإسلام أكبر نعمة طب عملت إيه الإسلام نشرته في كل حتة طبقته أنت تطبيق حقيقي عقيدة وشريعة وأخلاق وسلوك درسته دراسة حقيقية مش هو أعظم نعمة حاسس بيها وحاسس بطعمها ولا لا مش عايزين الكلام اللي ما يبقاش ليه رصيد في القلب إنما أنهي نعمة اللي انت حاسس فيها بالتميز إن الناس دي الشباب دول انت عندك عشرين سنة واتجوزت والشباب التانيين قاعدين بيشدوا في شعرهم فانت حاسس بالنعمة يا كده تمام انه انت المرتب بتاعك الستارت بتاعك اول ما اتخرجت لقيت نفسك بتاخد 5000 جنيه والشباب اللي قدك بياخدوا 2000 فانت حاسس بايه بالنعمه تقول اللهم لك الحمد لا لا الحمد لله الحته دي هي اللي محسساك طول ما انت هتحس بالتفرد طول ما انت هتحس بالتميز فهو ده مشاهده مننه والطافه شيخ الاسلام تيميه بيقول ان العارف يسير الى الله بين حاجتين مشاهده المنه ومطالعه الجنايه وقال جمعهم النبي في حديث سيد الاستغفار لما قال ايه ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي هو العبد كده شوية يقعد منه من نفسه يشوف تقصيره ويقول استغفر الله فيذل ربنا وشوية يقول يا من انت كريم يا رب فيحب ربنا فعنده حب وعنده ذل والعبودية تساوي حب تام ذل تام بقيت عابد لله حققت الغرض اللي انت اتخلقت من اجله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون شفتوا الموضوع سهل ازاي بس عيش بقى احساس مشاهدة المنة دي طب تعملها ازاي وتحسها ازاي وتعيشها ازاي اول شيء محتاجين كشكول النعم وعلى قلبك وتدونه عشان احنا بني ادم نساي وانت ممكن ربنا يكون لسه الشهر اللي فات باعت لك نعمه ما تتخيلهاش مع الدنيا واللي فيها وشويه مشاكل وابتلاءات تلاقي نفسك اتمررت النعمه ومش حاسس بيها وربنا يقيم عليك الحجه بعد كده طب ده انا بعت لك كذا طب انا مديك كذا وطب وكذا نسيت انت فأنا بقول كشكول النعم ده علشان خاطر تبص فيه كده ساعة ما الشيطان يلعب بيك لعبة التسخط يقول لك ليه كده وش معنى أنت وإيه اللي حصل لك ويمررها عليك فتحس بالنعمة قوي إن ربنا منن عليك بكذا وكذا كشكول النعم قيد النعم بشكرانها النعم دي تتعمل بإيه عايزة شكر الشكر ده بإيه عدد نعم ربنا عليك تحس بأثر هذه النعمة الناس بقى بتوع السلف اللي فوق قوي دول كانوا بيعيشوا إحساس الشكر ده بطريقة تانية خالص تعالوا نشوف الأنبياء ناخد المثال الأول سيدنا يوسف بعدما حدث له ما حدث وألقي في الجب واتسجن والقصة المعروفة آخر لقطة في القصة إيه دخل عليه أبويه سيدنا يعقوب وربنا قال أبويه يبقى معاه أمه كمان وإخواته سجدوا له خروا له سجدا خلاص تم له الأمر صح كده قال لك في اللحظة دي المفروض هيبقى عامل إزاي أولا أبوه اللي ما شافوش بقاله قد إيه وإخواته راجعين له كذا فهيبقى فرحان قالوا فكان المفترض أن يكون فرحا باللقاء وبأنس الاجتماع ماشي ولكنه في هذا المشهد قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين إيه ده المفروض أنه يعمل إيه هيقول حاجة تانية يا من أنت كريم يا رب أشكرك إزاي يا رب يعني يعيش في معنى تاني قال لك لما تمت له النعمة تذكر مسديها وذهل عن النعمة ما انشغلش بابوه وما انشغلش باخواته وما انشغلش بالملك اللي ربنا اداهوله وانما تذكرها فقال ربي قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين فقالوا هكذا شان الصالحين لا تلهيهم فرحه النعمه عن مسديها فمشغول بها خد مثال سيدنا سليمان قال لك لما حس بالنعمه فين في مشهد النملة ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده هم لا يشعرون عمل بقى فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك بص اشتغل ازاي لما شافها ما انشغلش ان هو ايه شفت بيعرف يسمع النملة وربنا مديله كذا وعامل كذا فما انشغلش بالنعمة وإنما انشغل بشكرانها حس بالمنة فقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى قال لك في مشهد ملكة سبأ بالقيس لما دخلت وأتى الله بعرشها له قصة لما قعد وقال عفريت من الجن أنا آتيك به وفي الآخر خالص قالوا إن جبريل عليه السلام أو قالوا أحد رؤساء الجن المهم أتاه بعرشها بكرسي العرش بتاع بلقيس لما كده وجاءته بالقيس بعد ذلك وأسلمت ماذا قال سليمان قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال لك لما تتأمل الآيات في القرآن لما ربنا بيثني على صفوة خلقه بيكون المفتاح من هنا تلك الأول معرفة وبعد كده إحساس بالمنة يتولد عنه شكر قلبه يطير لربنا يبقى فرحان بربنا عشان كده ربنا يصف أولياءه يقول في شأن نوح أولي العزم من الرسل إنه كان عبدا شكورا في إبراهيم يقول إيه شاكرا لأنعمه في النبي وفي موسى عليهما السلام يقول إيه وكن من الشاكرين عشان كده ارفع شعار ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون كل ما تحس بالنعمة دي ولعلكم تشكرون تحس بطعمها قال ابن القيم وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار ولا ظفر من ظفر إلا بأنه حس بالنعمة وشكر ربنا وامتلأ قلبه بالافتقار والدعاء لله تبارك وتعالى فهنا يتم له الأمر يبقى الخطوة الثانية ايه؟ حس بالنعمة أحبوا الله لما يغذوكم من نعمة الخطوة الثالثة لو حسيت بالمعنى ده وشكرت ربنا ربنا هيكون عاملك وخدوها قاعدة أي اسم جميل من أسامي ربنا ربنا بيكون سبقك في المعنى يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى من أسمائه الودود كويس أنا حبيت ربنا جدا اعرف أن ربنا حبك قبليها علامة حبه لك حبك له علامة رضاه عنك رضاك عنه يعني ازاي دي يعني ربنا قال فسوف يأتي الله بقوم إيه يحبهم وبعدين ويحبون مين اللي سبق بالحب هو الشكر كده لما انت هتشكر نعمة ربنا ربنا هيعاملك باسمه الشكور يعني الشكور الذي يشكرك على طاعتك له يحصل ايه تلاقي أثر في قلبك وفي حياتك وفي كل شيء مختلف يعاملك بشكر يقول ابن القيم والله تعالى يشكر عبده إذا أحسن طاعته ويغفر له إذا تاب إليه فيجمع العبد بين شكره لإحسانه ومغفرته لساته فإنه غفور شكور فيحصل إيه؟ فييسرك لليسرى ويطلق لسانك بالدعاء ويطلق لسانك بالطلب لأنه يريد أن يعطيك طيب هيحصل إيه بقى لو شكرك هتحبه وهتحبه بقى الحب اللي تذهل به عن نفسك علامة الحب ده إيه؟ خمس حاجات عشان نتكلم كلام عملي عشان تعرف انت على الطريق ولا لا ماشيين معرفة حسنا بالنعمة النعمة دي شكرناها ربنا عملنا باسمه الشكور يحصل ايه بقينا نحب ربنا علامتها ايه خمس حاجات تذهل عن نفسك تنسى شهواتك وتنسى ملذاتك وتنسى أهواءك تذهل عن نفسك وتتصل بربك ويحبب إليك العمل له والعبودية له والمناجاة لي والخلوة به وتتصل بربك فأنت به ومعه وإليه تبقى عايش بيه وعايش معاه وعايش ليه وبتفكر كده تسرح تتكلم معاه تمشي تفضفض معاه تشتكي إليه اللهم إليك المشتكى عايش معاه طب الكلام ده برضو يعني دي معاني عالية قوي نجيبها ازاي بالشغل بالعمل خد هذه الوصفة النقاط دي العشر واحد أعلن التوبة فليس شيء أعظم لحصول الفرح وحصول الحب من أن تتوب إليه لأن الله يحب مين التوابين خد بالك إيه التوابين توبة توبة توبة توبة بيحب دول يبقى أول حاجة إيه توب طب هو أنت معصوم لا هتعمل ذنوب هتعمل هتقصر هتقصر ولو كنت مين آه بس المطلوب إيه المطلوب أن تتوب من قريب واحنا قلنا لسه دلوقتي قاعدة ربنا بيسبقك كويس احنا درسنا اسمه ايه فرحان بربنا طب وربنا امتى بيفرح لله افرح بتوبة عبدي انت امتى هتفرح لما هو هيفرح لما هو هيبقى فرحان بيك هتبقى انت فرحان وده امتى هيحصل لما تتوب صح يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا توبة صح توبة ايه بندم على اللي فات وتبقى ايه في الحاضر اصرار على عدم العودة وتبقى ايه في الحاضر تقلع عن هذه الذنوب وفي المستقبل مستحيل اعمله تاني ولو وقعت فيه هرجع لربنا بسرعة واستغفر واتوب وصلت هي دي يبقى اول حاجة تعلن هذه التوبة الحقيقية اتنين انك تصون جوارحك مما يكره يعني ايه تصون عينك عن النظر الحرام أذنك عن السماع الحرام لسانك عن الكلام الذي لا يحبه من غيبة ونميمة وكذب وخط بالباطل إلى آخره إيدك ما تلمس حاجة حرام رجلك ما تمشيش لحرام فرجك لا يقع في حرام وهكذا سائر جوارحك فتصون نفسك فهنا تتعلم درس التقوى أن تكون على طاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله يبقى الثانية عشان تبقى توبة عملية ما ينفعش أقول تبت وبعد كده جوارحك تعمل في معصية الله والحب ده ما ينفعش يبقى مع هذه الذنوب اثنين صيانة الجوارح ثلاثة الحفاظ على الفرائض والإكثار من النوافل عندنا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري قال الله جل وعلا الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فلما يبقى بيسيب الفجر ولما يبقى بيسيب الصلوات في أوقاتها ويجي يقول لك بس أنا بحبه قوي تقول له معلش كل حاجة ليها علامات ما ينفعش تضيع الفرائض وتقول لي بحب ما ينفعش تضيع النوافل وتقول لي بحب دي مش حب ده غرور وليس حب للرب تبارك وتعالى يبقى لازم ايه حفاظ على الفرائض واكثار من النوافل أربعة ودي العلامة بقى المهمة قوي الإكثار من الذكر لأنه مرضنا الأساس الغفلة ما الدنيا بتخلينا غافلين فبالتالي اللي فاكر ربنا في وسط الزحمة هو ده اللي بيحب ربنا اللي فاكر ربنا في وسط الزحمة إنما لما أقعدك في المسجد أقول لك أذكر الله دي سهلة لما تبقى قاعد في اعتكاف أقول لك أذكر الله دي سهلة لما تبقى في عمرة ولا في حج أقول لك أذكر الله دي سهلة إنما في وسط الشغل وانت فاكره يبقى هو ده يقول لك كده انه ايه امتى مراتك تحس ان انت بتحبها بجد انك في وسط المشاغل تروح باعت لها رساله لان عارفك ان انت مشغول قوي بس انت في وسط المشاغل ما نسيكش ده ان انت تبعت لها رساله وتقول لها انا بحبك اه ده دليل على انك بجد فاكرها على طول وعلى بالك وهو انما في وش في وش دي سهله قوي طبعا هتقول اي كلمتين وخلاص سهله دي انما الحب الحقيقي ما يبقاش كده ذكر الله عز وجل لذلك قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم وكان يحيى بن معاذ يقول يا غفول يا جهول لو سمعت صرير الأقلام صوت الألم وهو بيكتب حين يجري في اللوح المحفوظ بذكرك لمت طربا إن ربنا قال فاذكروني يحصل لكم إيه أذكركم أنا باسمي أنا دلوقتي ربنا بيقول فلان ذكرني أنا عارف ده الكلمة دي حسها بقلبك ربنا يقول ايه فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا حسين بيقول لك يا أخي افتكرني زي ما انت فاكر أبوك المفروض تفتكر أبوك وتفتكر خيره عليك سبب وجودك فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو خلي عندك شوية أو أشد ذكرا يا يا على غفلة الواحد اذكره فحينها يقذف الحب في قلبه قال يحيى بن معاذ إن فطنك خلاك بقى كده فايق ببره فرغك لذكره وإن فرغك لذكره من عليك بحبه وإن من عليك بحبه ناجاك بقربه قربناه نجيا تلاقي واحد قاعد بيذكر يذكر يذكر بعدين القلب بدأ يحس انت مش داري القلب بيحس بالقريب فتلاقي حالك بدأ يتغير وبقيت حاسس بطعم مختلف وقلبك بقى بيغرد طاير من الفرحة باسم ربنا لغاية ما تلاقي نفسك بدأت تبكي لوحدك وانت مش عارف ايه الأسباب ايه اللي بيحصل لك ده مش فاهم كل ده من أثر قرب الرب منك قربناه نجيا فالذكر يسير العبد بص ابن القيم بيقول ايه يسير العبد وهو في فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقمه ونعيمه ولذته وليس شيء يعم الأوقات والأحوال مثل الذكر فهو نائم على فراشه ويسبق القائم مع الغفلة ممكن أبقى نايم ونايم على ذكر الله عز وجل وان بتقوي على طاعه ربنا سبحانه وتعالى واخر حاجه فاكرها ربنا واول حاجه فاكر عليها ربنا وممكن اقوم اصلي ركعتين خفاف واحد تاني قاعد شغال بس قلبه مش شغال فالذكر بالقلب وباللسان يشغلك في كل وقت ذكر الله عز وجل ابن القيم بيقول قد جعل الله لكل شيء سببا وجعل سبب المحبة دوام الذكر لله تبارك وتعالى قال ذو النون من ذكر الله على الحقيقة نسي في جنبه كل شيء ايه العلامة تلاقي نفسك ايه مستحلي قوي مستحلي قوي الاحساس ده ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا برؤيته سبحانه وتعالى فعشان كده كان مالك بن دينار يقول خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب شيء فيها قالوا وما هو يا أبا يحيى قال معرفة الله وما تنعم المتنعمون بمثل ذكر الله بس المشكلة ان احنا شغالين أوراد قلت أذكار الصباح والمساء قبل المغرب بثلث ساعة اقعد قول أذكار بعد الفجر اقعد قول أذكار امسك الكتاب واقعد قول أذكار كويس الحمد لله ان انت بتشتغل بس انا نفسي تحس ونفسي تدوق ونفسي الكلمة تطلع من قلبك قبل لسانك عشان نحقق المعاني دي تطلع من قلب محب بتحبه فلما بيجي اسمه على لسانك قلبك بيطير فرح هو ده يبقى العلامة الرابعة ايه العلامة الرابعة ايه الذكر خمسة الإقبال على القرآن كلامه فأنت بتتعامل مع القرآن مش تعامل إنه الكتاب اللي ربنا سبحانه وتعالى حفظه الكتاب الكريم العزيز كذا وكذا وكذا ومعاني القرآن دي بس لا لا بتتعامل بإحساس تاني القرآن ده كلام حبيبك حبيبك فبتستطعم بأسلوب تاني خالص قالوا من أحب الله أحب كلامه ولم يشبع من تلاوته اسمع ابن القيم برضه أحسن ابن القيم ده حبيب فهو اللي فاهم احنا بنقعد نقرا الكلام وايه ساعات هو ليه بيقول كلام كتير كده يعني ما خلاص المعلومه وصلت ما انت عشان مش حاسس هو بيكتب بقلبه اسمع اسمع بس المره دي بقلبك قال فلا شيء انفع للقلب من قراءه القران بالتدبر والتفكر فانه جامع لجميع المنازل كل بقى اللي انت عايز تتكلم عليه وكل المقامات اللي هي زي ايه الحب والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر كل ده في القرآن فيقول لك ففيه كل هذه المعاني التي بها حياة القلب وفيه كل ما يزجر القلب عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب قال اسمع وطبق فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها تبطل تقرأ كتب تاني ما بقولكش ما تقراش بس يعني تبقى رقم واحد المصدر الأساسي في المعرفة عنك فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج لها أنا قاعد بقرأ كده بعدين جت إيه آية جابت قلبي إيه مثلا وأنا قاعد كده بقول مثلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وانا حاسس ان ربنا انا انا بعيد عن ربنا حاسس ان ربنا غضبان عليا حاسس ان ربنا انصرف عني ليه عشان انا ما استاهلش فلما اسمع ما ودعك ربك وما قلى فحس باحساس مختلف ان انا رغم ذنوبي واجرامي ورغم خطاياي ورغم معاصية ما ودعك ربك وما قلى فافرح بيه واحس بقلبي وهو طاير لي ان انا رغم ده كله انت مقبل عليا رغم ده كله ما ودعك ربك وما قلى فابن القيم بيقول لك اثبت ما تبعدش احنا مش عايزين ريكورد في ارقام قراءة القرآن وعدد الايات اقف اقعد قولها طول الليل لغاية ما تعيش انس ما ودعك ربك وما قلى فتطلع باكي فرحا بالله هو ده اللي يجيب قلبك وممكن تيجي معاك بمقام تاني بمقام الخوف خوفك منه واحساسك ان انت مقصر في حقه يجيب قلبك أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون فتلاقيك مكسور وذليل وخاضع وقلبك قبل عينك باكي من الإحساس ده ومع ذلك وانكسارك تحس بالمنن وتحس بقربه وتحس كأنه يحنو عليك حنانا من لدنا ويعطف عليك ويرحمك ويسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة فتطلع زي سجدة النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش يوم الشفاعة وكأنه بيقول لك ارفع رأسك سل تعطى تبقاش فرحان بربنا طاير لربنا هو ده قال لك فلو كررها مئة مرة ولو ليلة كاملة عشان يحس بطعمها فهي خير له من ختمة بغير تدبر وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول حلاوة القرآن في القلب فالأمر الخامس أن تقبل على تلاوة القرآن ستة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ان انت تحب النبي قوي من حبك لربنا انه خليل الرحمن ربنا بيحبه فانت بتحب النبي تذوب حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب فاتباعه صلى الله عليه وسلم ان انت تبقى ساعي في اتباع سنته هذا يقذف الحب في قلبك سبعة القيام قيام الليل ربنا سبحانه وتعالى لما وصف المحبين قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا الحسن البصري كان يقول لم أجد من العبادة شيء أشد من الصلاة في جوف الليل فقيل له ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها قال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره فلذلك هم أبيض الوجوه يوم القيامة يوم تبيض وجوه القيام إيه كمان تمانية قال لك الدعوة إلى الله أو الكلام ده بقى إيه معلش بقى ده كلام خاص شغل الدعوة ما نشتغلش ببلاش لو سمحتوا يعني شغل الدعوة اسمع بقى الحبة دول أنا النهاردة طار قلبي وأنا قاعد بقرأ الكلام ده بتاع الحسن البصري بيقول إيه يا رب يا رب نخش في دول مش عايزين حاجة إلا الكلمتين بتوع الحسن البصري دول وألف حمد وشكر اسمع قال الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين قال الحسن هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا هم دول الدعاء أي خدمة بقى يا رب انت عايز ايه يحصل بعد كده هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة الله هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض إلى الله تشتغل بقى في الدعوة وتقطع نفسك ولا لا أهو ده حبيب ربنا اللي يشغله في دعوته اللي يخليه ينشر الخير في الغير اللي يخليه سبب في تحبيبه إلى قلوب عباده كان ابن الجوزي يقول ألست تبغي القرب منه انت مش عايز تشتغل وتبقى قريب قوي من ربنا فاشتغل بدلالة عباده عليه خلي الناس تعرف هو مين ربنا بس كده أما علمت أنهم آثروا تعليم الخلق على خلوات التعبد ما ممكن نقفل على نفسنا أوضتنا وكل واحد في حاله قال لك لكنهم آثروا تعليم الخلق على خلوات التعبد لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم إن ربنا بيحب ده منهم أكتر فتشتغل في الدعوة تسعة الدعاء والدعاء ده حبه واحنا افتتحنا الدرس عشان كده بهذا المعنى كان مالك بن دينار يقول بلغنا أن داود عليه السلام كان يقول اللهم اجعل حبك أحب إلي من سمعي وبصري ومن الماء البارد على الظمأ يا رب خليه أحب إلي والنبي صلى الله عليه وسلم سيد المحبين كان يقول أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك حديث عند الترمذي بإسناد صحيح يبقى الدعاء بحبه يقذف الحب عشرة وتلك عشرة كاملة إيثار الله يعني إيه إيثار الله النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه أدي فرحان بربنا وجد حلاوة الإيمان الحلاوة دي خلته فرحان مين بقى أن يكون الله ورسوله إيه بقى أحب إليه مما سواهما وقالوا أوجب الله الحب بآية قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين فقالوا ما يبقاش فيه وعيد الله لا يهدي القوم الفاسقين والحب ما يبقاش ما يبقاش واجب عليك كان سفيان ابن عيينة يقول والله لا تبلغوا ذروة هذا الأمر والله عمركم هتبقوا فوق حتى لا يكون شيء أحب إليكم من الله ومن أحب القرآن فقد أحب الله سيدنا داود في بعض الإسرائيليات إن ربنا أوحى إليه يا داود خلقت الشهوات اسمعوا الكلام ده وطلعوا مستحيل من ربنا لأن احنا للأسف في زمن الشهوات فاسمع بما وصفوا أهل الشهوات قال يا داود خلقت الشهوات واللذات لضعفة عبادي دول ما ينفعوش أما الأبطال فما لهم وللشهوات واللذات عايز تبقى بطل ولا أنت أسد علينا وساعة الجد نعامة أهو قال أما الأبطال فما لهم وللشهوات واللذات يا داود فلا تعقلن قلبك منها بشيء ما تشتغلش بالشهوات فأدنى ما أعاقبك به أن أنسخ حلاوة حبي من قلبك أقل حاجة أقل حاجة مش أنت مشغول بالشهوات والذنوب وأهم حاجة في حياتك الدنيا المادية دي أقل عقوبة وأسوأ عقوبة أنسخ أشيل أمحي حبي من قلبك فما تبقاش حاسس بقلبك وما تبقاش حاسس بنفسك عشان كده قالوا علامة الحب ترك كل ما يشغلك عن الله عارفين قصة سيدنا سليمان لما شغل سيدنا سليمان بالطابور بتاع الفرسان وعجبته جدا الخيل حتى أنسته عن ذكر ربه حتى أخر صلاة العصر فلما حدث ذلك غار لله قالوا فمسح بها وعندنا بقى روايات إما أنه أبعدها مسحها وأبعدها عنه غيرة لله إن دي تشغلني عن ربنا تعرف تعمل كده اللي هي إيه فاكرين قصة موسى عليه السلام وسحرة فرعون قالوا إيه قلت لكم ساعتها ارفعوا الشعار ده قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي فلما حد يجي يسحبك يمين وشمال تقول له إيه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات يا ابني ما لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات الناس هتاكل وشك لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات ربنا رقم واحد ربنا الأول عندي هو ده إيثار ربنا يوم ما ربنا يطلع على قلبك يلاقيك بتحبه كده وبتفضله كده وبتؤثره كده ينعم عليك بجنة حبه طيب عشان الكلام ده ما ينفعش نقوله كده من غير علامات أنا قلت لك أهو دي الأسباب ذكرت لك عشر حاجات دي الأسباب عايز تعرف انت حبيب ولا لا وما تزعلش عايز تعرف انت حبيب ولا لا اسمع الكلام ده وانت تشوف انت حبيب ولا لا لحسن كتير قوي بيجي يقول لي انا كنت فاهم نفسي حبيب كنت فاهم ان بجد انا بحب ربنا يعني الحب العالي قوي شوف كلام العلماء قالوا علامة الحب ثلاثة الرضا عنه في المكروه اول ما بتحصل لك مصيبة بتعمل ايه بتصور وبتغضب وانت نرفز بتقعد بينك وبين نفسك تضرب خماس في ازداد وتضرب كف على كف وتقول طب ليه بتعمل ايه الشيطان بيجي عندك يقول لك اصل انت مش نافع بيئسك من رحمه ربنا يقول لك ماشي هو ربنا طبعا عظيم وجليل ولا يظلم مثقال ذره بس انت يا ابني ما تنفعش انت خلقت للنار مش فاهم القصه دي لا حول ولا قوه الا هو كده الشيطان يقفلها لك انت بتحس بالمعاني دي لما بيحصل لك مشكله بترضى عنه قالوا الحب يهيج في حشو البلاء عند المحبين قالوا الرضا ثلاث حاجات لا اختيار له قبل القضاء ولا مرار بعد القضاء وهيجان الحب في حشو البلاء فاهمين حاجة؟ يبقى تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يعني ايه الكلمتين دول قال لك لما قبل القضاء ما تختارش قلت لك عايز تتجوز ما تقعدش تقول يا رب ده اتجوز فلانه بنت فلان اللي ساكنه في الحته الفلانيه اللي شقتها جنب شقه فلان يعني مش كده عارف اللي ايه نويت اصلي صلاه العشاء خلف الامام ده اللي اسمه كذا في مسجد الارقم اللي في مدينه نصر اللي هو مش عارف ايه ايه يا عم هو كده قال لك لا اختيار له قبل القضاء امال تقول ايه يا رب ارزقني زوجه صالحه ماشي ما تختارش انت بقى والله وان كان فلانه فيها الصلاح اقدرها لي ما فيهاش خلاص انا راضي حلو كده لا اختيار له قبل القضاء ولا مراره بعد القضاء ما جاتلكش زي الفل حلو قوي يمكن كانت هتنكد عليا وتطلع عيني الحمد لله ان ربنا حافظني منها بس انا كنت بحبها يا عم بقى ما خلاص ما تشتغلنيش بقى شغل الحبيبه دلوقتي يبقى كذا قال لك واثناء البلاء اهي دي العلامه هيجان الحب اللي هي ايه احبه الى الله احبه الي قالوا لعمران بن حسين اللي كانت تصافحه الملائكه في الطرقات جاته في اخر عمره بواسير عافاكم الله لدرجه انه كانوا عاملين له يعني في السرير مكان عشان يقضي حاجته كان حاجه صعبه قوي فقالوا له يعني ايه ده أنت صاحب رسول الله و و فنظر إليهم وقال ويحكم أحبه إلى الله أحبه إلي انتم مالكم هو بيعاملني أنا مبسوط أحبه إلى الله أحبه إلي هو ده فقال لك علامة الحب إيه لما بتبتلى بتبقى كده اتنين حسن الظن به في المجهود يعني انت ايه تقوم تصلي طول الليل مثلا وبعدين نمت عن الفجر انا عملي حابط انا ربنا ما يحبنيش انا عارف نفسي وكل الشغل ده راح كل ورمضان راح والعمره راحت وكله راح انت هتقعد بقى تغني راح راح ايه انا مش راح ولا حاجه امال ايه انا جهدي ده انا عارف انه هيعمل ايه ده الملائكه بتقول ما عبدناك حق عبادتك بس انا ظني ان ربنا مش هيضيعني ظني فيه هو انما انا انا استاهل كل المشاكل واصله حسن الظن به في المجهود والتحسين لاختياره في المحذور يعني ايه هو اختار لي حاجه ما كنتش انا عايزها الخيره ما اختاره الله اللي اختاره ربنا هو كويس والشيطان يقول لك لا يا ابني ده مش كده دي عقوبة دي مش عارف ايه تقول له لا لا هو اللي ربنا اختاره لنا الحمد لله احنا علينا بس نسعى في اتباع رضاه مش عايزين حاجة ثانيه فهمت المعنى ده قال لك ادي ثلاث علامات الرضا به عند المكروه حسن الظن به في المجهود التحسين لاختياره في المحظور وبعضهم قال محبة الله لا تتحقق إلا بواحد إنك تكثر حمده ويكون هو المحمود على لسانك وأن تعتقد أنه المحسن المتفضل عليك لا أحد غيره وأن تعتقد أن الإحسان الواقع منه أكبر وأجل من أن تشكره بص المعاني دي كلها يعني أنت إيه اداك نعم كتير وانت عارف ان انت مهما هتعمل مش هتعرف تشكره فتعجز عن الشكر فيقول لك الآن شكرتني وأن لا تستكثر التكاليف يو خمس صلوات ويقول لك نوافل كمان ويقرأ قرآن وبر والدين وصلة أرحام وأمر معروف احنا فاضيين بقى اه يا اخويا انت امال انت اتخلقت عشان ايه؟ احنا فاضيين للشغل ده كله، انت فاضي؟ انتوا عندكم الشغل، احنا بنخرج الشغل من الساعة 8 بنخرج بنرجع على الساعة 8 بالليل، تقول لي صلاة وصيام ومش عارف ايه؟ قال ولا يستكثر تكاليفه. امال انت اللي شغاله ده كله عشان خاطر المعنى ده، وأن يكون في عامة الأمر مشفقا وجلا من أن يعرض عنه وأن تكون آماله منعقدة به لا بغيره وأن يحمله تمكن هذه المعاني في قلبه على دوام ذكره والحرص زي ما قلنا على الاتيان بأمره وإن سمع من غيره ثناء عليه غار بتغير لو سمع واحد بيثني عليه وانت مش عارف الثناء ده عليه وانت ما بتقولوش تبقى غيران مش بتحبه ما بتغيرش ولا ايه في الحاجات دي ربنا يكرمكم وخلاص وانا كنت بقول تجي واحد تقول له ايه فلان ما شاء الله ختم القران في وقت كده يقول لك ربنا يبارك فيه شفت فلان دلوقتي ما شاء الله في شهرين ركب بي ام ايه يا عم الناس دي ليه يعني تلاقيه سرق تلاقيه نهب تلاقيه عمل وانت قلبك بقى ايه هيتقطع انما اللي حفظ قران ربنا يكرمه ايه المشكله يعني خير هو ده بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قال لك إذا استجمعت هذه المعاني وفعلت هذه الخطوات ارتقيت لمنزلة المحبين فساعتها فستفرح بإحساس وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين هتحس بالمعنى ده وفرحك بالله الذي أحببته وهو من قبلها أحبك سيجعل للحياة وللعيش طعما آخر فستجد نعيما لا يوصف هو الذي قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لنحيينه حياة هو ذا الفرحان بربنا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون بص بقى السلف اللي فرحانين بربنا كانوا بيقولوا ايه إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنه لعيش طيب لو الإحساس ده هيبقى في الجنة لا لا لا الجنة حلوة قوي يا عم جنة ايه ده جنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ده اضرب في 5000 في مليون في تريليون من اللي انت حاسه ده قال لهم لا لا لا ده لو على كده ده كفاية قوي وفي الدنيا جنة جنة معرفة الله جنة الرضا بالله جنة حب الله من دخلها دخل جنة الآخرة فلو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجلدون عليه بالسيوف بس يطلعوه بقى ازاي مساكين أهل الدنيا إن لم يصيبوا هذه المعاني في قلوبهم عشان كده الجماعة اللي بيبقوا في أول التوبة وبيبقوا صادقين بيبقوا حاسين بالإحساس ده عشان ربنا فرحان بيهم فبيبقوا فرحانين بربنا فيقعد يقول لك والله العظيم أنا حاسس بإحساس أنا مش عارف أوصفه أنا أنا مش عايز أي حاجة أنا أنا ويتكلم كده بإحساس كده وتلاقي نفسك قاعد تقول فين أيام أول التوبة فين أيام أول الطريق كان الواحد حاسس وضايق عشان أثر فرح ربنا المعادلة عشان ما تنسوهاش قلنا المعادلة ماشية إزاي معرفة وبعد كده إيه حب وبعد كده الشوق خدنا المعرفة قعدنا نتكلم في أسماء ربنا وبعد كده خدنا الحب وقلت لكم الأسباب الجالبة للحب وعلامات الحب يجي بقى الإيه الأثر الشوق قال أبو عثمان الجوزجاني بقدر ما يصل إلى قلب العبد من السرور بالله يشتاق إلى الله افهم عارف ليه سيد المحبين قال بل الرفيق الأعلى قال له الله يخيرك ما من نبي إلا وخير فرفع أصبعه إلى السماء وقال تعبت كفاية كده بقى بل الرفيق الأعلى تعبت مش من الشغل تعبت من الشوق بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى اللي هي رب أرني أنظر إليك من كان يرجو ثواب الله فإن أجل الله لآت خلاص اللي يريد ربنا دي كلها أيام وهتقابله وهتملي عينيك منه وهتحس بجنة حبه اللي ما بعدها من معاني ومن مشاعر اللي انت كنت بتاخده في الدنيا دي مسكنات مسكنات هناك بقى أعلى النعيم أعظم النعيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة حبيته أنا نفسي الليلة دي بالله عليك بالله عليك حلفتك الليلة دي تصلي ركعتين وتسجد تقول له بحبك بس وهي طالعة من أعماق قلبك بحبك يا رب ماليش غيرك ما تحوجني لغيرك يا رب يا أحن علي وأرحم بي من أمي وأبي ومن الناس أجمعين يا أكرم من سئل يا أجود من أعطى يا سيدي يا مولاي يا قرة عيني يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى بحبك يا رب يا رب بالله اقعد لح بيها على ربك واستشعر طعمها يمكن ساعتها يقذف في قلبك الفرح به تقوم طاير من الفرح تحلف لي بالله إنها أحلى من أجمل لذة عشتها في حياتك أجمل لذة من لذات الدنيا كانت اللحظة دي كانت الساعة دي كانت الوقت ده وانت حبه قوي ومشتاق له قوي وقلبك بقى خلاص عايز يطلع من ضلوعك عايز يتركب فيه جناحات ويطير إلى الله فتشعر بإحساس فرحان بربنا كان بعض السلف يقول الغافلون يعيشون في حلم الله والذاكرون يعيشون في رحمة الله والعارفون يعيشون في لطف الله والصادقون يعيشون في قرب الله والمحبون يعيشون في الأنس بالله وبالشوق إلى الله وقال إبراهيم المرثدي وبها نختم من المحال أن تعرفه ثم لا تحبه ومن المحال أن تحبه ثم لا تذكره ومن المحال أن تذكره ثم لا تجد طعم ذكره ومن المحال أن تجد طعم ذكره ثم تشتغل بغيره عنه فرحانين بربنا يا رب فرح قلوبنا بيك يا رب يا رب فرح قلوبنا بيك يا رب يا رب فرح قلوبنا بيك يا رب يا رب لا تجعل في قلوبنا حبا إلا لك ولا تعلقا إلا بك يا رب اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء يا رب لا تجعل في قلوبنا تعلقا ولا حبا بسواك ما حيينا يا رب اجعل حبنا فيك يا رب يا رب يا رب ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم أذقنا حلاوة الإيمان يا رب أذقنا طعم الإيمان يا رب اجعلنا ممن تطيب حياته بحلاوة الإيمان يا رب اجعلنا في رضاك يا رب اجعلنا على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعه يا رب يا رب يسر لنا كل ما تعسر علينا من الطاعات يا رب اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه يا رب هذه الكلمات وهذا الدرس يا رب اجعله حجة لنا جميعا لا حجة علينا اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا أحبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أحبنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم سبحانك علام الغيوب خذ بأيدينا للبر والتقوى خذ بأيدينا للبر والتقوى خذ بأيدينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى ومن العمل ما ترضى ومن العمل ما ترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ما لم تبلغه مسألتنا من الآمال فاللهم أعط كل ذي مسألة مسألته اللهم أعط كل ذي مسألة مسألته اللهم أعط كل ذي مسألة مسألته ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم